يتقدم للانا التصويب جول الهدف الاول للاسود الانجليزيه بتعليمات جاريث ساوثجيت
تخيل لو انت في اشاره مرور وماشي وراك مشوار مهم جدا ومستعجل فجاه لقيت الاشاره وقفت وقفت قهريا وما انتش عارف هي وقفت ليه دقيقه اتنين تلاته عشر دقايق ما انتش فاهم في ايه بتبص حواليك لقيت العربيه اللي جنبك فيها واحده حامل بتصرخ عايزه توصل المستشفى عشان تولد فيها بتبص حواليك لقيت عربيه اسعاف جايه وقاعده تدي سريره الاسعاف فيها واحد على تنفس صناعي مطلوب يتنقل عنايه مركزه بتبص لقيت واحد قلقان جدا في العربيه شغال شغال طول اليوم ومطحون ونفسه يروح يستريح الربع ساعه بقت نص النص ساعه بقت ساعه الساعه بقت ساعه ونص الساعه ونص بقت ساعتين بقيت هتتجنن انت والناس كلها المكروب واللي عنده حاجه واللي بيجري على مستشفى الطوارئ طلعتوا من العربيات تشوفوا فيه ايه الدنيا واقفه ليه فوجئتوا ان الشباب قافلين الطريق كله وبيحتفلوا بالماتش استنى يا عم الشيخ عم الشيخ انت داخلها كده ليه عايز تقول ان الكرة حرام ايوه تعالوا رجعونا للتشدد بقى الكرة حرام هو ده معنى الكلام اللي انت بتقوله لا الكرة مش حرام انك تلعب مباراة مش حرام انك تتفرج على مباراة باذن الله ما دام ما عملتش حاجة حرام تبقى مش حرام الكرة مش حرام ولكن الخطر ايه امتى بيبقى الموضوع خطر بيبقى خطر لما تبقى شاب لا انت لاقي تتجوز ولا انت عارف هتشتغل ايه ولا انت عارف مستقبلك فين ولا انت عارف تحل مشكله من مشاكل حياتك اللي ماليه حياتك وانت بتهرب انك تفرغ كل فرحتك او تفرغ الهروب من الهزيمه والواقع المهزوم اللي انت فيه قدام ماتش كوره انا بتكلم لما نبقى امه جريحه لما يبقى امه كلها الام وكلها مشاكل واليهود ما بيضربوناش ما بيضربوش غزه غير اثناء مباراه في كاس العالم غير اثناء مباراه للاهلي والزمالك وانت ما انتش واخد بالك ان دي مش فرحه يا ابني انت مش بتفرح دي مش فرحه حقيقيه ده هروب ولكن يا ريته هروب للامام ده هروب للخلف ده هروب من امه بتهرب من واقع كله هزيمه ناس مهزومه في كل حاجه عندها مشاكل في كل حاجه عايزه تفرح عايزه تفرغ طاقه الفرح اللي جواها وما صدقت لها حاجه تفرح فيها يبقى اذا انا متفق ان ده اسمه هروب وبعد المباراة وبعد الفرحة وبعد قفل الشوارع وبعد ساعتين في الميادين وبعد الرقص وبعد الله أكبر وبعد منظر الشباب المهول بعد الانتصار في المباراة تبص حواليك تلاقي نفسك لسه في مكانك تبص تلاقي رجليك لسه في نفس المكان اللي كانت قبل الفرحة اللي انت عشتها وتلاقي المشكلة بتاعتك بتكبر وتلاقي الأزمات بتاعتك بتكبر وتلاقي التساؤلات اللي في حياتك هتتجوز هتشتغل هتعمل ايه هت... هتصالح هتتصالح مع نفسك انت تلاقي نفسك لسه في مكانك حرام عليك نفسك حرام عليك مستقبلك لو عندنا مشكلة في أمتنا وبنهرب هروب وخلاص من الهزيمة لا افرح افرح لما فلسطين ترجع افرح لما تصلي في المسجد الأقصى وهو حر افرح لما تنتصر على الشيطان في معصية بيجود فيها افرح لما تنجح ان يبقى عندك مشروع دنيوي ناجح تصرف عليه وربنا يأمن لك مستقبلك بيه افرح لما تعرف تاخد شهادة حقيقية تقدر تنفع بيها وطنك ودينك افرح لما يكون في حاجة حقيقية تفرح بيها قصدك ايه قصدك عايزيننا ما نفرحش يا عم الناس زعلانة يا عم الناس مكبوتة يا عم الناس مخنوقة ما بين غلاء اسعار وما بين مشاكل وما بين وما بين الناس نفسها تفرح خلاص يا حبيبنا ولكن الله سبحانه وتعالى يقول قد جعل الله لكل شيء قدرا يبقى الفرحة بالفوز في مباراة على قد المباراة والفرحة بعودة المسجد الأقصى على قد المسجد الأقصى والفرحة إن حليت مشكلة أمام معصية كانت بتهدد آخرتك على قد إنك اتصالحت مع ربنا يبقى كل فرحة تبقى على قدرها دينك بيقول لك واجه دينك بيقول لك الهروب مش دين احنا اتعلمنا ان الزنا حرام اتعلمنا ان السرقه حرام اتعلمنا من على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شرب الخمر حرام انما كتير مننا ما اتعلمش ان الهروب حرام ما اتعلمش ان عدم الاحساس بالهدف والقضيه حرام ما اتعلمناش ازاي ان احنا نفهم ان الحاجات دي مش شيء عادي عشان كده مش بقول لك حرام عليك الماتش بقول لك حرام عليك نفسك حرام عليك مستقبلك حرام عليك وطنك حرام عليك بلدك حرام عليك قلتك ان يبقى الموضوع مجرد فرحة وهمية عشان نهرب من الواقع المهزوم اللي احنا عايشين فيه يبقى خطبة النهاردة عن مرضين المرض الاولاني مرض الهروب ان يبقى عندك مشكلة كبيرة مش قادر تواجهها تفرغ طاقة الفرح جواك في حاجة تانية المشكلة التانية الغفلة ان يبقى في مشاكل كبيرة وانت ما انتش داري انها موجودة يا امة محمد الكرة ما عادتش لعبة بنتفرج عليها ونفرح الكرة عادت جزء من اسلحه سلاح زي ما بيضربك بار بي جي زي ما بيضربك بقنبله نوويه بقى الوقت في سلاح اسمه الكوره ضربوا غزه اخر مره اثناء كاس العالم ضربوها المره اللي قبلها اثناء ماتش الاهلي والزمالك ضربوها المره اللي قبلها في كاس الامم الافريقيه من سنوات الكوره ما عادتش لعبه الكوره بقت سلاح عشان كده الرساله الثالثه خايف نسقط من نظر الله خايف احسن يكون من كتر المعاصي ومن كتر الغفله ربنا اطلع علينا من فوق سبع سماوات لقى مئات الالاف مظلومين ولقى شعوب مضطهده ولقى مسلمات بتغتصب ولقى دماء بتتناثر ولقى معصيه في كل مكان ولقى الشباب والامه واقفين قدام المباراه بيصرخوا من الفرحه فسقطنا من نظر الله يا اخوانا ربنا كريم ما تخسرش ان ربنا يبقى معاك في حياتك بقول لك اوعى يكون الماتش ما هو الا هروب اوعى يكون الفرحه ما هي الا هروب اوعى تجيب حاجه صغيره زي فوز في ماتش كوره وتحولها لحاجه ضخمه وهي ما تستاهلش كل ده اوعى تكون بتفرح قدام مباراه واول ليله في القبر ما فكرتش فيها وخمسين الف سنه في ارض المحشر ما فكرتش فيها والعرض على الله ما فكرتش فيه والجنه والنار ما فكرتش فيها وذنوبك والتوبه منها ما فكرتش فيها والامه والمها ما فكرتش فيها اوعى يكون ده حالك ان الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على الحبيب محمد وعلى ازواجه امهات المؤمنين وعلى ذريته وال بيته انك حميد مجيد اما بعد اخواني واحبابي في الله بادئ في بدء ابشروا اخواني في الله اي حد ممكن يدخل نادي اي حد ممكن يقعد على مقهى ولكن مش اي حد الله بيدخله بيته مش اي حد الله بيسمعه عنه ابشر ما دام الله ادخلك بيته ما دام الله اسمعك ذكره يبقى الله يريد ان يرحمك اخواني في الله تخيل لو تخيل لو انت في اشارة مرور وماشي وراك مشوار مهم جدا ومستعجل فجأة لقيت الاشارة وقفت وقفت قهريا وما انتش عارف هي وقفت ليه دقيقة اتنين تلاتة عشر دقايق ما انتش فاهم في ايه بتبص حواليك لقيت العربية اللي جنبك فيها واحدة حامل بتصرخ عايزة توصل المستشفى عشان تولد فيها بتبص حواليك لقيت عربية اسعاف جاية وقاعدة تدي سريرة الاسعاف فيها واحد على تنفس صناعي ومطلوب يتنقل عناية مركزة بتبص لقيت واحد قلقان جدا في العربية شغال شغال طول اليوم ومطحون ونفسه يروح يستريح الربع ساعة بقت نص النص ساعة بقت ساعة الساعة بقت ساعة ونص الساعة ونص بقت ساعتين بقيت هتتجنن انت والناس كلها المكروب واللي عنده حاجة واللي بيجري على مستشفى الطوارئ طلعتوا من العربيات تشوفوا فيه ايه الدنيا واقفة ليه فوجئتوا ان الشباب قافلين الطريق كله وبيحتفلوا بالماتش وبيحتفلوا بالفوز في مباراة من المباريات رغم كل الناس اللي عطلانه دي انا عايز اقول ايه استنى يا عم الشيخ عم الشيخ انت داخلها كده ليه عايز تقول ان الكره حرام ايوه تعالوا رجعونا للتشدد بقى الكره حرام هو ده معنى الكلام اللي انت بتقوله لا الكره مش حرام انك تلعب مباراه مش حرام انك تتفرج على مباراه باذن الله ما دام ما عملتش حاجه حرام تبقى مش حرام الكره مش حرام ولكن الخطر ايه امتى بيبقى الموضوع خطر بيبقى خطر لما تبقى شاب لا انت لاقي تتجوز ولا انت عارف هتشتغل ايه ولا انت عارف مستقبلك فين ولا انت عارف تحل مشكله من مشاكل حياتك اللي ماليه حياتك وانت بتهرب انك تفرغ كل فرحتك او تفرغ الهروب من الهزيمه والواقع المهزوم اللي انت فيه قدام ماتش كوره المشكله مش ماتش انا مش بتكلم على ماتش انا بتكلم لما نبقى امه جريحه لما يبقى امه كلها الام وكلها مشاكل واليهود ما بيضربوناش ما بيضربوش غزه غير اثناء مباراه في كاس العالم غير اثناء مباراه للاهلي والزمالك وانت ما انتش واخد بالك ان دي مش فرحه يا ابني انت مش بتفرح دي مش فرحه حقيقيه ده هروب ولكن يا ريته هروب للامام ده هروب للخلف ده هروب من امه بتهرب من واقع كله هزيمه ناس مهزومه في كل حاجه عندها مشاكل في كل حاجه عايزه تفرح عايزه تفرغ طاقه الفرح اللي جواها وما صدقت لها حاجه تفرح فيها يبقى اذا انا متفق ان ده اسمه هروب صلاح الدين الايوبي لما لقى الامه في حاله ماساه واجه ما هربش وقال كيف اضحك المسجد الاقصى اسير انا هقعد سنتين ثلاثة مش هضحك مش هفرح مش هلعب ولكن بعد كده هعيش طول حياتي فرحان سبر سنوات حرر المسجد الاقصى على ايديه ما هربش لمباراة ما هربش لمهدئ زي ما ناس كتير جدا قبل ما بتنام ياخد المهدئ عشان يعرف ينام عارف ليه انت متوتر عارف ليه في حياتك مشاكل انت مش قادر تواجهها بتهرب للمهدئ طب ما تواجه مشكلتك ما تبقاش عارف ما تبقوش يا شباب عاملين زي اللي عايز يشيل شجره من الطريق بتاعه جه يشيلها لقاها مثبته قال خلاص اعمل اي حاجه وارجع اشيلها السنه الجايه السنه اللي بعدها بقت مجدره اكتر كل ما بتسوف في مواجهه مشاكلك كل ما بتسوف في مواجهه الهم اللي, بي... اللي بينك وبين الحياه كل ما بيرسخ اكتر وبيكبر اكتر وبعد المباراه وبعد الفرحه وبعد قفل الشوارع وبعد ساعتين في الميادين وبعد الرأس وبعد الله أكبر وبعد منظر الشباب المهول بعد الانتصار في المباراة تبص حواليك تلاقي نفسك لسه في مكانك تبص تلاقي رجليك لسه في نفس المكان اللي كانت قبل الفرحة اللي انت عشتها وتلاقي المشكلة بتاعتك بتكبر وتلاقي الأزمات بتاعتك بتكبر وتلاقي التساؤلات اللي في حياتك هتتجوز هتشتغل هتعمل ايه هت... هتصالح هتتصالح مع نفسك امتى تلاقي نفسك نفسك لسه في مكانك الدين بيقولك واجه لما يكون عندك مشكلة واجهها عرفت يعني ايه انا مش بتكلم عن مباراة انا مش بتكلم عن ماتش انا بتكلم عن حرام عليك نفسك حرام عليك مستقبلك لو عندنا مشكلة في امتنا وبنهرب هروب وخلاص من الهزيمة لا افرح افرح لما فلسطين ترجع افرح لما تصلي في المسجد الاقصى وهو حر افرح لما تنتصر على الشيطان في معصية بيهود فيها افرح لما تنجح ان يبقى عندك مشروع دنيوي ناجح تصرف عليه وربنا يأمن لك مستقبلك بيه افرح لما تعرف تاخد شهادة حقيقية تقدر تنفع بيها وطنك ودينك افرح لما يكون في حاجة حقيقية تفرح بيها قصدك ايه قصد عايزيننا ما نفرحش يا عم الناس زعلانة يا عم الناس مكبوتة يا عم الناس مخنوقة ما بين غلاء اسعار وما بين مشاكل وما بين وما بين الناس نفسها تفرح خلاص يا حبيبنا ولكن الله سبحانه وتعالى يقول قد جعل الله لكل شيء قدرا يبقى الفرحة بالفوز في مباراة على قد المباراة والفرحة بعودة المسجد الاقصى على قد المسجد الاقصى والفرحة ان حليت مشكلة امام معصية كانت بتهدد اخرتك على قد انك اتصالحت مع ربنا يبقى كل فرحة تبقى على قدرها انما ان احنا نبقى بهذا الواقع عشان كده اول رسالة في خطبة النهاردة واجه مشاكلك شباب الامة يواجهوا مشاكلهم شباب مصر الامة بتاعتنا واجهوا مشاكلكم يا جماعة قطز لما مسك مصر في يوم من الايام الامه كانت ضايعه التتار على بعد 35 كيلو متر من من مصر التتار اكتسحوا كل العالم الاسلامي ما عادش غير مصر البلد نفسها في وضع اضطرابات داخليه ولسه في اتنين حكام قبله مقتولين الدنيا متبهدله الناس مش عارفه ايه القضيه وايه الرساله اللي تضحي عشانها وتقف قدام التتار نسلم لهم بدل ما نتذبح زي ما اتذبح اهل حلب على ايد هولاكو زي ما اتذبح 2 مليون مسلم في بغداد على ايد التتار سلموا خلاص قطز كان اول مهمة قدامه ان يحصل بعث في نفسية الناس انهم يرجعوا تاني ما يفرحوش بمباراة ويكن ما يكون في الواقع انهم يرجعوا تاني يعيشوا قضية الهدف انهم يرجعوا تاني عندهم قدرة على المواجهة التعاون مع العز بن عبد السلام ونزل للشعب المصري وتعاون مع كل واحد كان عدو ليه حتى بيبرس اللي كان بينه وبينه دم خ- جابه واكرمه واتصالح معاه ووحد الامة وعبأ النفسية بتاعت الامة مرة تانية انها تقدر تواجه مشاكلها وكانت النتيجة ان في ست شهور اتقضى على التتار تماما في ست شهور ما تشافش واحد تتاري لا في مصر ولا فلسطين ولا سوريا ولا العراق ولا تركيا لمدة 140 سنة واجه مشاكلك ما تهربش من النبي عليه الصلاة والسلام طردوه من مكة ما, ما احبطش ما قالش اعمل ايه طلع على الطائف ما فيش قبيلة قابلته في الطريق الا ودعاها طردوه من الطائف رجع مكة هتدخل ازاي كافح لحد ما لقى جوار حد من المشركين باذن الله يدخل فيه بعد كده فضلوا يحاربوه بعد ما رجع لف على القبائل في شمال وجنوب وشرق وغرب الجزيرة العربية لحد ما لقى الانصار لحد ما ربنا نصره واجه مشاكله ما احبطش دينك بيقول لك واجه دينك بيقول لك الهروب مش دين احنا اتعلمنا ان الزنا حرام اتعلمنا ان السرقه حرام اتعلمنا من على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شرب الخمر حرام انما كتير مننا ما اتعلمش ان الهروب حرام ما اتعلمش ان عدم الاحساس بالهدف والقضيه حرام ما اتعلمناش ازاي ان احنا نفهم ان الحاجات دي مش عادي عشان كده مش بقول لك حرام عليك الماتش بقول لك حرام عليك نفسك حرام عليك مستقبلك حرام عليك وطنك حرام عليك بلدك حرام عليك قلتك ان يبقى الموضوع مجرد فرحة وهمية عشان نهرب من الواقع المهزوم اللي احنا عايشين فيه اخواني واحبابي في الله المواجهه دين سيدنا موسى ساب بني اسرائيل وهم بيعبدوا ربنا راح لميقات ربنا رجع رجع ماسك التوراه رجع فرحان رجع تلكم الشريعه الاسلاميه هنطبق الشريعه مش هنبقى التدين جوه الصدور وخلاص ما التدين ما عادش هيبقى مجرد شعائر دينيه بتؤدى التدين هيبقى سياسه واقتصاد وشريعه وحكم للحياه ونهضه وتنميه راجع بالشريعه في ايديه شاف منظر يجيب ذبحة صدرية لأي مصلح يشوفه الناس اللي لسه سايبهم من 40 يوم بيسجدوا لربنا وبيبكوا من خشية ربنا كلهم ساجدين قدام بقرة كلهم ساجدين قدام عجل كلهم كلهم قاعدين معتكفين قدام عجل اي مصلح لما يشوف المنظر ده هيجيله احباط هيجيله انهيار نفسي هيقول ضاعت سيدنا موسى قام واجه الناس وواجه السامري وكلم هارون وفي لحظات انقلب الموقف ورجعت الامه تاني لدين ربنا ولشريعه ربنا سبحانه وتعالى واجه الهروب مش حل لو الفرحة دي كانت هروب الهروب مش حل عشان كده خطبة النهاردة هتكلم في نقطتين خطبة النهاردة رسالتين الرسالة الأولى عن الفرحة المبالغ فيها لموضوع بسيط ده مباراة يا جماعة دي مباراة الفرحة المبالغ فيها لموضوع بسيط اللي أنا بسميه الهروب يعني ايه الهروب الذي يرى منظر الشباب المصري بعد انتهاء مباراة مع بوركينا ولا مع غانا حينما فزنا فيها يظن ان ذلك الشباب الذي يرقص ويفرح لا يوجد في حياته مشكلة يظن ان ذلك الشباب لا يعاني من بطالة ولا يعاني من احساس بظلم للجيل بتاعه كله ولا يعاني من امة مهزومة ولا يعاني من اوضاع اقتصادية سيئة ولا ولا ولا الذي يرى منظر الشباب يظن ان ذلك الشباب يعيش في امة لا يوجد في حياتها مشكلة واحد الهروب اتنين الرسالة التانية اللي انا عايز اوصلها في خطبة النهاردة باذن الله ان ايه المشكلة الموضوع البسيط ده والفرحة الكبيرة قوي اللي قصاده قصاده بقى مشاكل خطيرة والتفاعل معها بسيط اللي احنا بنسميه الغفلة كل اي مباراة كل ما بشوف لعيب مصري او اجنبي او او او رونالدو او وهو بيجيب جول وبيجري والمذيع بيسمع جون وجون وجون والمدرجات بتتقلب واللاعب بينزل ويرفع ايده كده واصحابه بيترموا عليه لا ادري كل ما بشوف المنظر ده ليه بفتكر اول ليله في القبر ليه بفتكر منظر نفس اللعيب هو في اول ليله في قبره وبيتصدم ان كان في مشاكل خطيره ما كانش عامل حسابها وهو بيتسال اسئله بيتوقف عليها مصيره وهو كان فاكر ان الفرحه انه جاب جون في الشبكه ومش فاهم ان كان في هموم تانيه مش واخد باله منها عايزين نكمل المشهد يا جماعه تخيل معايا كده انا هوصف لك مشهدين بسرعه وتتخيلهم معايا المشهد الاولاني شاب قاعد قدام شاشة والشاشة مش لازم يكون فيها حرام الشاشة مفيش فيها كليب الشاشة مفيش فيها فيلم إباحي الشاشة مفيش فيها حاجة وحشة الشاشة فيها ماتش كورة الشاشة فيها حاجة عادية الشاشة فيها حاجة لو ما دخلش فيها حاجة محرمة بقت حاجة مباحة قاعد قدام الماتش وبيتفرج المنظر ده فيه حاجة المنظر ده فيه مشكلة مفيش فيه اي مشكلة طب لو طلع واحد داعية على منبر رسول الله وبدأ يتكلم بنرفزة وبدأ يتكلم على المشهد ده بنرفزة انت هتقول عليه ايه انا قبلك هقول عليه متشدد هقول عليه ده تطرف هقول عليه ده بيتعصب كده ليه مش عايز الناس تعيش مش عايز الناس تستمتع ده ربنا بيقول في امانه فمتعناهم المتعه مرتبطه بالايمان ايه المشكله انها تمتع في الدنيا كل من حرم زينه الله التي اخرج لعباده تعالوا معلش يا جماعه اصل ده مش المشهد اصل ده اجتزاء من المشهد تعالوا ما نوصف المشهد الكامل ونشوف الداعيه متنرفز ليه ونشوف اللي بيتكلم عن ربنا دمه محروق ليه المشهد مش ده بدايته عشان نتصور المشهد الختامي بدايته واحد ماشي في الشارع لقى فجأة اسد بيهجم عليه اسد هياكله طبعا هيفترسه انت بتبقى واقف قدام جنينة الحيوانات قدام قفص الاسد بينك وبينه قفص وقلبك مخلوع امال لما يبقى بينك وبينه مفيش حاجة طلع يجري والاسد وراه لقى بير نزل في البير مرعوب بيبص فوق لقى الاسد واقف فتح انيابه ومش عارف يوصل له الحمد لله جاي ينزل لقى تعبان كبير فاتح بقه ومستنيه ينزل تحت يبص فوق يلاقي الاسد يبص تحت يلاقي التعبان قلبه اتخلع اعمل ايه وهو ماسك الحبل اللي متعلق بيه في نص البير لقى فار جاي قاعد يقرط في الحبل يعني مصيره محتوم يا يطلع الاسد ياكله يا الحبل هيتقطع وينزل في وش التعبان في اللحظه دي تعال نركب المشهد بقى اللي قلنا من دقيقة لو الشاب ده قام جايب شاشة ال سي دي وقام مشغل عليها حاجة مباحة مش حاجة حرام ساعتها هتفهم لما تركب المشهد هو اللي بيتكلم عن قضية الغفلة هيتجنن ليه هنا بتاع الاسد ده ملك الموت والثعبان والافعى ده القبر اللي مستنيك والفار اللي بيقرقض الحبل ده الايام والليالي العمر اللي هينتهي هينتهي في وسط كل ده المفروض ان يبقى سلوك الانسان ايه مش بقولك ما تتفرجش انها مش بقولك تسيب كل المخاطر دي وكأن مفيش في حياتك مشكلة وتنط قدام التلفزيون اول ما المذيع يقول وجون وجون وجون الغفلة يبقى خطبة النهاردة عن مرضين المرض الاولاني مرض الهروب ان يبقى عندك مشكلة كبيرة مش قادر تواجهها تفرغ طاقة الفرح جواك في حاجة تانية المشكلة التانية الغفلة ان يبقى في مشاكل كبيرة وانت ما انتش داري انها موجودة ايه الايه غفلة غفلة يا عم الشيخ انت من شوية وهمتني ان الكرة حرام ومن شوية كنت هتصطدم بمشاعري لولا لحقت نفسك وانت ب... وانا اتهيألي ان انت عايز تقول لنا ما نفرحش والفرحة غلط و... جاي الوقت تقول لي غفلة غفلة مين يا عم انت عارف انت عامل زي عم الشيخ انت عامل زي واحد ماشي في الشارع شاب ماشي في الشارع لقى واحد موقفه قال له حبيبي الزنا حرام الزنا بيودي جهنم الزنا بيجيب عذاب قبر فالشاب بيبص له وبيقول له كل كلامك ده مظبوط ولكن وانا مالي انت بتكلمني عن موضوع ما يخصنيش اهو كده يا عم الشيخ غفله ايه هو مين اللي قال ان احنا في غفله انا مالي انت بتكلمني عن الموضوع ده انا ليه انت شايفني امبارح كنت في آه، ليله سيئه ولا شايفني جاي من قدام موقع فاسد ولا شايفني جاي وحاطط آه، آه، في العربيه بتاعتي كليبات في الشاشه بتاعت العربيه متفرج عليها وانا جاي عم الشيخ انا مالي بالكلام ده حبيبي العلماء ال- ال- اللي بيحصل ده مرض اخطر من الغفله نفسها اللي هو مرض الغفله عن الغفله ان ال- ان تبقى مش واخد بالك ان في حاجه اسمها غفله عشان السؤال بتاعك ده العلماء قالوا ان الغافل اخطر من العاصي قال لك لان اللي بيزني ده هيتوب في لحظه من اللحظات قريبه هيموت صاحبه هيموت هيفوق هيجيله مرض هيفوق قال لك انما الغافل ما بيفوقش ليه لان هو مش شايف انه بيعمل حاجه وحشه اصلا عشان كده في سوره قاف لما ربنا اتكلم عن الغافل ربنا بيقول ايه وجاءت سكره الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد انا وانا بقرا الايات بقول هو ما بيردش ليه هو ساكت ليه هو ما بيقولش رب ارجعون ليه ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد برضه ما بيردش برضه ما بيقولش يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هو اللي في سورة قاف ده ما بيردش ليه كل لدرجة قرينه بيقول ربنا ما أطغيته وربنا بيقول ألقيها في جهنم الملائكة بتشيله ترميه في النار ما بينطقش ما بيتكلمش هو ساكت ليه عشان ربنا قال لقد كنت فيه غفلة لقد هي دي مصيبة الغافل اللي هو مش فاهم انه عنده مشاكل مش فاهم انه مقصر في طاعة ربنا فلما بيجي يفاجأ ان هو بيحاسب على غير مكان متوهم بيتفزع بيتخرس ما عادش بيقدر ينطق عشان كده الله قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تكن من الغافلين ولا تكن ده ربنا بيكلم النبي عشان ما تجيش تقول انت بتقول لي كده ليه الله عز وجل يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تكن من الغافلين وبيقولها له امتى ده في حدود شعب ابي طالب كمان يعني والنبي بيكافح والنبي بيجاهد اوعى تغفل هي دي الرساله الثانيه اللي انا عايز اوصلها لك في انواع من الغفله ممكن تدمر الحياه الغفله الغفله عن المعصيه الغفله عن الاثر الدنيوي للمعصيه شباب كتير بيسال هي المشكله بتاعتنا ايه هو انتوا ليه دايما بتربطوا ما بين نقص الحجاب وما بين العقوبات الدنيويه يا عم في إيه يا عم اي حاجه ممكن تجيب اي حاجه هو انتوا محبكينها كده ليه عارفين يا اخوانا دلوقتي الداعي الى الله عامل زي واحد راكب سفينه نوح وبيصرخ في الشاب بيقول له اركب معنا والشاب بيقول له لا ساوي الى شريط رمضان يعصمني من الاكتئاب ساوي الى ارباح البنوك الربويه تعصمني من الفقر ساوي الى موقع سيء على النت او قناه كليبات تعصمني من الملل والخنقه والكآبه ساوي الى شرم والساحل تعصمني من التوتر النفسي وهو بيقول له لا عاصم من امر الله الا من رحم يا ابني اركب سفينه النجاه المعصيه لما يبقى في بلدنا 3400 مالها ليلي لما صاحبه مالها ليلي تعمل اعلان عايزه فتيات ب 15000 جنيه في الشهر والشباب الشباب يدخل يقول انا ممكن اجي اشتغل يعني وواحد تاني يدخل يعلق من الخليج يقول حرام عليكي بتضحكي عليهم عشان صغيرين ليه 15000 قليل على هذه المهمه 15 احنا يا اخوانا وصلنا لايه وبعد كده نيجي نقول هو ال- الدنيا ضيقه ليه هو الناس مخنوقه ليه حتى الغني قبل الفقير مخنوق هو ليه كل ده مش بنربط ما بين المعصيه وما بين ان في حاجه اسمها عقوبه المعصيه زي الملحد اللي كان بيقول آه، واحد من الدعاة انا من يوم من يوم ما البعيد الحد ربنا يرد كل الملحدين الى اليقين في الله و و ويأتي كل الكافرين بالله الى الايمان بالله والى الايمان بالاسلام فبنا من يوم ما الحد وانا مستريح لا عاد حد خانقني ولا حلال ولا حرام قال له انت عامل زي ال ال الطالب اللي بيقول من يوم ما سبت المذاكره وانا استريحت بس انت هتدخل في الامتحان هتتصدم في الاخر انت شعارك الوقت يا عم كبر يا عم كبر ما في امتحان بعد كده يا جماعه تخيل حبيب قلبي الغالي شاب داخل الجامعه الصبح وماسك سيف وداخل كده بقى فواحد بيقول له انت رايح فين قال له انا داخل احارب ربنا بالسيف ده ايه يا عم لو في واحد ممكن يقول كده طبعا يبقى مجنون لو حد عمل كده طب ايه رايك ان في شباب بيعملوا كده الشاب اللي داخل ناوي يتجوز عرف جوه الجامعه الشاب اللي نازل ناوي عينيه تجيب كل الفتيات البنت اللي داخله ناويه ان هي ما تسيبش واحد اللي لو توقعه في حرام النهارده بالنظر اليها او توقعه في معصيه من معاصي السر باثاره شهوته باللبس اللي هي لابساه ما هوش داخل يحارب ربنا ما هيش داخله تحارب ربنا عايزين نفهم يا جماعه المعصيه بتجيب ايه عايزين نعرف خطورة المعصية الغفلة عن أثر المعصية ويرجع الواحد يجي بعد كده يقول هو اللي بيحصل لي ده بيحصل لي ليه؟ لأنه ما عندوش اللينك ده ما عندوش الربط ما بين الاتنين الغفلة نوع تاني من أنواع الغفلة ممكن يدمر حياتنا نوع تاني من أنواع الغفلة ممكن يحول حياتك لصحراء الغفلة عن تأثير كلمة يا رب لو دخلت في حياتك كلمة يا رب لو دخلت في حياتك ممكن تعمل ايه سبحان الله العظيم لما ملياردير اتعمل معاه حوار فالمذيع بيقول له انت بقيت ملياردير ازاي طلع شيك على بياض واداهوله قال له اكتب اللي انت عايزه الفلوس بتاعتك المذيع ارتبك وفضل متوتر لحد ما الراجل خطف الشيك منه وقال له انت جالك فرصه وانت ضيعتها شيك على بياض من ملياردير بيقول لك اكتب اللي انت عايزه اترددت ليه ضيعت الفرصه ليه قبل ما تزعل عشان المذيع اللي جاله شيك على بياض من ملياردير وهو ضيعه لان لو دخل الوقت واحد ملياردير وقال انا معايا شيكات على بياض مين عايز ياخدها الكل هيجري عليه خد بالك ان ربنا يوميا بيديك خمس شيكات على بياض مع كل كلمة الله اكبر في اذان الله بيديك شيك على بياض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء بين الاذان والاقامة لا يرد لا يرد العشر دقايق اللي ما بين الاذان والاقامه لو جريت على الجامع وانت بتصلي السنه رفعت ايدك وقلت يا رب شيك على بياض ربنا ضمنهولك الغفله الغفله عن الشيطان تخيل لو انت نازل تحارب في حلبه مصارعه واحد مصارع قالوا لك المصارع ده كسبان قبلك 999 مصارع مفيش غير واحد من ألف واحد بس هو اللي عارف ينتصر عليه هي دي نتيجة المعركة بين الإنسان والشيطان يا آدم أخرج بعض النار من كل أ- 999 ازاي تستهين بعد كده ازاي تغفل بعد كده ازاي تنسى بعد كده ربنا بيقول لك فاتخذوه عدوا الغفلة عن الام الامة الغفلة عن حلب هي في ايه حلب قامت وفي ايه حلب نامت هو الضرب بطل هي الازمة بطلت هو الاعلام بيحركنا وبيحرك مشاعرنا احسن نكون متسائين واحنا مش عارفين يا جماعه احسن يكون بيضغطوا على الام الامه في اوقات معينه عايزيننا نتكلم فيها وبعد كده في اوقات ما يجيبولناش حاجه ونسكت والجراح بتتفاقم واحنا مش حاسين احسن يكونوا يا اخوانا بيتفقوا مع بعض على حاجه احنا الضحيه بتاعتها احنا التورته اللي هتتقسم في الاخر ما بين هؤلاء ثياب بعض لما اهل الاندلس غفلوا عن مؤامرات الصليبيين عليهم كانت النتيجة ايه كلهم في الاخر دخلوا محاكمات تفتيش كلهم في الاخر اتحرقوا احياء كلهم في الاخر اتخذوا اولادهم غصب عنهم واتنصروا في الكنائس كلهم في الاخر اطردهم بل اتنصروا غصب عن عينيهم وبقوا شغالين عبيد عندهم كلهم في الاخر يا اما اتقفل عليهم توابيت من مسامير يا اما اتضربوا بالكرابيك بتاعه الاسلاك الشائكه يا اما يا اما وما عادش فيه ولا قبر مسلم واحد في الاندلس الان ليه لان هم لما كان حد بيقول لهم فوقوا في تخطيطات ضدكم في اعداء للامه كانوا بيقولوا له يا عم كفايه نظريه المؤامره اللي انتوا عايشين فيها دي بقى الغفله يا جماعه الغفلة عن العبادة ممكن تغير في حياتك قد ايه وانا بتكلم الوقت قبل 115 يوم من رمضان وبقول لك خد بالك من اخطر موسم ممكن يعمل لك نقلة في حياتك لو عبدت ربنا قبله وعبدت ربنا فيه اللي هو رمضان التلاتة لما اتقفل عليهم الصخرة لما رفعوا ايدهم والاول قال يا رب انا كنت بر بامي وابويا والتاني قال يا رب انا كنت امين انا كنت متعفف عن الزنا والحرام والتالت التالت قال يا رب انا كنت امين في معاملاتي الماديه مع عبادك مهما ده كلفني الله فرج الصخره عنهم ما انتش عارف العبادة ما انتش عارف الاخلاق ما انتش عارف التدين ممكن ربنا يفتح لك صخور قافلة عليك الطريق للسعادة قافلة عليك الطريق للنجاح قافلة عليك الطريق لتحقيق طموحاتك وانت ما انتش فاهم انا مش عارف احقق طموحي ليه انا مش عارف احقق امالي الكبيرة ليه انا الدنيا مقفلة في وشي ليه انا الصخور سد عليا الطريق ليه عايز ربنا يشيل الصخور من حياتك اعبده توجه اليه التزم بدينه تدين الغفله يا جماعه الغفله مرض خطير قوي الغفله عن الدور الاخره لما ربنا سبحانه وتعالى يقول من اعرض عنه من اعرض عن القران خد بالك اعرض عن القران دي مش كفر بيه اعرض دي ما عنديش وقت ما اناش فاضي يا عم انتوا عالم فاضيه يا عم الشيخ انتوا ناس فاضيه يا عم الشيخ احنا ناس خايفه من الدنيا خايفين من بكره خايفين من الايام خايفين من مضاعفات الامراض عايزين نجري ونكسب ونامن مستقبلنا هنصرف على عيالنا منين يا عم الشيخ انا راجل في كليه طب مش فاضي احضر لكم دروس ولا اعمل الكلام ده يا عم الشيخ انا راجل ورايا ماجستير او دكتوراه وانا عايز اسافر كندا وهاجر بقى واخلص وانا عندي طموحات كبيره ان انا الشركه بتاعتي تكبر وانجح عم الشيخ احنا كلنا كده ما عندناش وقت ليكم ما عندناش وقت غير ان احنا نجري جري الوحوش ما عندناش وقت هي دي من اعرض عنه من اعرض عنه اللي مخاوفك من الدنيا او طموحاتك في الدنيا تخليك ما عندكش وقت للتدين ما عندكش وقت لربنا ما عندكش وقت طب اللي ما عندوش وقت ده زي واحد صاحبك قبلك وعمل انه ما شافكش ليه رايح مشوار مستعجل اهي دي من اعرض عنه اداك عرض كتافه من اعرض عنه فانه يحمل يوم القيامه وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا ربنا بيقول لك الإنسان اللي أعرض عن التدين ده اللي أعرض عن القرآن ده في الآخر حصل له إيه يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا الإنسان الأزرق ده لما تشوفه أول حاجة تفتكر منظر التشوه بالحريق تشوهات بالنار والعياذ بالله زراء الشفتين بيديك انطباع ان ده بيموت من العطش زراء الوش والجسم بيديك انطباع ان ده مرعوب وحصل انقباض في أوعيته الدموية في الجسم الجسم كله وان ده على وشك الهلاك الراجل ده لو ما اتنقلش مستشفى طوارئ فورا الراجل ده يحصل له مشكله كبيره قوي طب يوميها مين هينقله طوارئ يوميها ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم ان لبثتم الا عشرة طب يوطوا صوتهم ليه زي اللي مقبوض عليهم في اسم الشرطه خايفين صوتهم يعلى احسن يجوا يضربوهم ويعذبوهم اكتر ان لبثتم الا عشرة هو بيتكلموا عن ايه ده بيقولوا لبعض احنا نمنا في القبر قد ايه فواحد بيقول 10 ايام ايام وواحد بيقول ان لبستم الا يوما طب يا عم واحد طلع لقى يوم قيامه ولا حساب ولا جنه ونار معقوله هيقعد يفكر انا نمت في القبر قد ايه امتى انسان في الموقف ده يسال السؤال ده عارف امتى لما واحد في العصر الحجري ينام نايم والناس بتلبس لبس تستر بقى عورتها وخلاص والناس بتجري ورا ال... ورا الحيوانات في الغابات تصطادها وممكن تاكلها نيه صحي من النوم لقى نفسه في عصر الذره لقى الناس ماشيه لابسه لبس مختلف وعمارات وعربيات ومبيعات وتطور وحضاره اول سؤال هيساله ايه هو انا نمت قد ايه عشان الدنيا يتقلب حالها بالمنظر ده او ده اول سؤال هيسأله ساعة البعث ان لبستم الا عشرة هو احنا نمنا قد ايه احنا نمنا والدنيا عادية مين الملايكة اللي احنا شايفينها دي وابليس والشياطين بقت عين عينك والبشر بقى كل واحد ظاهر عليه اثر طاعته واثر معصيته الملك ما عادش ملك والباشا ما عادش باشا والملياردير ما عادش ملياردير والعبد المستذل ما عادش مستذل والملتزم المضطهد ما عادش مضطهد الدنيا اتغيرت والنجوم انكدرت اتغيرت والسماء انشقت والدنيا كلها اتغيرت اول سؤال يسألوه هو احنا نمنا قد ايه هو كل ده حصل امتى الغفلة يا جماعة مش عايزين نعيش في غفلة ولكن اخطر نوع من انواع الغفلة في الدنيا الغفلة عن الله وما قدر الله حق قدره ان احنا نبقى قدرنا ان احنا نكسب واحد صفر على غانا قدرها وما قدرناش الله حق قدره ان احنا يبقى قدر لو خدنا كاس الامم الافريقيه من سيفوز بالكاس من سيفوز بكاس الامم الافريقيه قدرناها وعظمناها واستعدنا ليها ودفعنا من قوت وقوتك ملايين للعيبه فيها وما قدرناش صلاه الفجر حق قدرها وما قدرناش تنزل الملك في الثلث الاخير من الليل حق قدره وما قدرناش الاستعداد لرمضان اللي بينا وبين واسب يحق قدره وما قدرناش معصية ربنا اللي بتحصل النهار في شوارعنا وإعلامنا حق قدره وما قدرناش الحرب والطعن في ثوابت الدين في 28 قناة توك شو طعن في البخاري طعن في مسلم طعن في السنة طعن في الصحابة طعن في العقيدة ما قدرناش حق قدرها هي دي المصيبة المصيبة لما بنركب المشهد المصيبه لما بنجيب الصورتين ونركبهم على بعض واحد قاعد قدام شاشه بيتفرج على ماتش مفيش حاجه انما لما بتركب المشهد على بعضه بتكتشف ان فعلا احنا في خطر وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه الارض في قبضه الله والسماوات مطويات بيمينه كل ما بقرا الايه ديت بحس انها ايه تزلزل القلب الله يطوي السماوات السبع بيمينه ايه القوه دي ايه القوه المذهله دي امبارح كنت بقرا الايه ديت قلت يا رب يا رب انا مفيش مشكله في حياتي ما تقدرش تحلها لي اللي عنده القوه دي اللي عنده القدره دي حسيت حسيت ان انا فرحان بربنا حسيت ان ربنا اله يفرح من اللي بيعبده حسيت ان ربنا هو فرحة عمرنا حسيت ان ربنا هو سند حياتنا حسيت ان كلمة الله تعني الامل كلمة الله تعني الفرح كلمة الله تعني الاستبشار ما دام ربنا عنده القوة دي ما بتجريش عليه ليه ما بتعبدوش ليه ما بتعيش عشانه ليه لما اكلمك عن رحمة ربنا المفروض ما تنامش لان لو قلت لك في واحد واقف على الطريق الدائري معاه خمس شويلة دولارات اللي بيروح له بيديله كبشه هتجري لما اقول لك في اله بيعطي في اله بيتنزل في الثلث الاخير يقول هل من سائل فاعطيه في اله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار في اله لا يرد الدعاء في اله يجيب المضطر اذا دعاه الكلام ده يخليك تنام بالله عليك الكلام ده يخليك تغفل ولا الكلام ده يخليك عايز يا رب كمان يا رب لا يشبع احد من خيرك يا رب اخواني في الله هذه كانت وقفة مع مرضين خطرين حسيت ان مشهد الشباب وهو بيصرخ قدام الجون بيستفزونا ان احنا نفكر فيهم مرض الهروب ومرض الغفلة اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين أما بعد إخواني وأحبابي في الله أنا بتكلم ليه هو الموضوع ده ليه هو التفتيح في المشاكل ال... الناس فرحانة الناس فرحانة مش عايزين نطفي فرحتها بتتكلم ليه اول حاجة بتكلم عشانها ان انا عايز اصرخ عايز اصرخ فيك عايز اقول لك ما تهربش مش لانك مهزوم في كل حاجة واحنا امة مهزومة في كل حاجة نهرب وندور على اي فرحة وهمية ونفرغ كل طاقة الفرح اللي جوانا فيها ما تهربش ما تفرحش غير بحاجة تستاهل حتى لو فرحت بحاجة صغيرة افرح بها على قدرها قد جعل الله لكل شيء قدرا ولكن ما تهربش من مشاكلك ما تهربش انك ما انتش عارف هتعمل ايه في مستقبلك وهتتجوز ازاي وهتشتغل فين وهتعمل ايه ما تهربش من الام الام بتاعتك اوعى تهرب واجه زي ما قطز واجه واجه زي ما صلاح الدين الايوبي واجه واجه زي ما موسى واجه واجه زي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم واجه وحولوا الواقع الخراب لعمار وحولوا ما هربوش لمهدئات نفسيه ما هربوش لمباريات وماتشات ما هربوش وبعد الهرب يجوا يبصم بعد ما هربنا وضحكنا وفرحنا تبص تحت رجليك تلاقي اللاعب اللي انت كنت قاعد تسقف له قاعد يكسب ملايين مليانه كل شهر وانت زي ما انت عندك مشاكل ممكن مش لاقي تاكل ممكن البنت اللي كنت هتموت عشان تتجوزها راحت عليك وابوها مرضاش بيك لانه استقل بيك ماديا ممكن خاطب وحماك بيقول لك يا ابني يا تجيب العفش يا اما بالسلامه بره وحاسس بالمهانه ولكن الاسعار غلت ضعفين ثلاثه هتجيب منين وحاسس ان مشاعرك بتتشرخ وحاسس ان قلبك بيتجرح وحاسس ان احلامك بتروح منك مش عايز تواجه وبتفرغ الهروب قدام مباراه تصرخ قدامها وخلاص عشان كده بقول لك حرام الموضوع مش مباراه لا بقول الكره حرام ولا بنقول الناس ملهاش نفس تفرح بس بنقول حرام عليك نفسك حرام عليك امتك ودينك ووطنك حرام عليك افرح بحاجة تستاهل افرح بمشروع تجاري تنجح فيه افرح بالقدس ترجع وانت تبقى سبب فيها افرح بمعصية ضميرك وجعك ان في قطيعة ممكن تبقى بينك وبين الله بسببها انك تنتصر على نفسك وتتخلص منها افرح بحاجة تستاهل خطبة النهاردة يا جماعة صرخة صرخة اللي بلاش هروب كفاية هروب يا شباب واجهوا مشاكلكم يا أمة محمد واجهوا مشاكلكم والفرحة تبقى على قدها ونخبي مشاعرنا للفرحة الكبيرة مش زي بنات دلوقتي عايزة تمشي مع شاب وتحبه للنهار ويكلمها ست ساعات في التليفون كل ليلة وتقف مع سبع ساعات في الجبهة بالنهار ايه في ايه انت بتعملي كده ليه عامل ايه نفسي احب واتحب عندي طاقة عاطفية جبارة انا امرأة ربنا خلقني مليانة مشاعر يا ست ماشي يا ست هيجيلك زوج ابقي فرغي كل مشاعرك قدامه ابقي اعملي كل مشاعرك في حب بينك وبينه اصبري مش وقت الفرحة الكبيرة مش وقت العواطف الكبيرة هو ده اللي انا بقوله للشباب اصبروا يا شباب اتعبوا واجهوا المشكلة عشان لما تفرحوا تبقى فرحة مدى الحياة لحد ما تقابلوا ربنا بدل ما تبقى فرحة مؤقتة تفوقوا بعدها على واقع زي ما هو الرسالة التانية اللي انا بتكلم في الخطبة ديت عشانها من سيفوز بالكأس يا ترى مين هيفوز بكأس الأمم الأفريقية مصر ولا الكاميرون من سيفوز بالكأس أنا خايف إن إحنا كلنا نخسر في الآخر أنا خايف إن إحنا نطلع خسرانين حتى لو مسكنا حتة كأس في إيدينا نبقى خسرانين في كل حاجة تانية في الدنيا وفرحانين بحاجة مسكناها في ايدينا وفي النهاية الارض من تحت رجلنا محروقة انا خايف ان احنا نطلع خسرانين يا جماعة يا امة محمد الكورة ما عادتش لعبة الكورة اتحولت لسلاح في ايد اليهود يا امة محمد الكورة ما عادتش لعبة بنتفرج عليها ونفرح الكورة عادت جزء من اسلحه سلاح زي ما بيضربك بار بي جي زي ما بيضربك بقنبله نوويه بقى الوقت في سلاح اسمه الكوره ضربوا غزه اخر مره اثناء كاس العالم ضربوها المره اللي قبلها اثناء ماتش الاهلي والزمالك ضربوها المره اللي قبلها في كاس الامم الافريقيه من سنوات الكوره ما عادتش لعبه الكوره بقت سلاح عشان كده الرساله الثالثه خايف نسقط من نظر الله ليه نسقط من نظر الله ليه عشان كورة لا عشان جنون الكورة في فرق بين كورة وجنون كورة في فرق بين رياضة وبين ان احنا صحقنا نفسية الاطفال بتوع المجتمع بتوعنا اي طفل الوقت اسأله عايز تطلع ايه عايز اطلع عايز اطلع لعيب كورة اكسب ملايين وانا بلعب عايز اطلع لعيب كوره من امريكا اسال اي طفل يقول لك عايز اطلع عالم في الفيزياء عالم اخد نوبل اطلع بيربوهم على الطموح احنا لما بن... بندي ملايين للاعيب كوره ده حلال حلال ان لاعب كوره ياخد ملايين انت حر حتى لو حلال شرعا حتى لو انا مش بقول ان ده حلال انت بتحطم نفسية كل الاطفال اللي في جيلك لما بتعلمهم ان لعيب الكورة هيبقى مليونير والشاب اللي بيكافح ما بيجريش ورا الكورة هيعيش حياته محطم مش قادر يحقق حاجة من احلامه لما تعلموا ان الكاميرات كلها والنجومية والشهرة وصراخ الجماهير وتقفيل الشوارع عشان صاحبه اللي كان واقف على الناصية معاه زيه زيه بس طلع بيلعب كورة احسن منه وهو عايش حياته محطمة قاعد يتفرج عليه في الشاشات والتاني بقى مالتي مليونير او مليونير على قدر ما رزقه الله من هذا الامر يبقى خايف نسقط من نظر الله انا مش بقول ان المتعة حرام الصحابة كانوا بيلعبوا بالرماح في المسجد النبوي ما الاحباش اللي صحبوا النبي عليه الصلاة والسلام كانوا بيلعبوا بالرماح في المسجد النبوي الصحابة كانوا بيحدفوا بعض بالبطيخ يتبادحون بالبطيخ قدام المسجد النبوي الدين فيه متعة الدين فيه فرحة ربنا بيقول فآمنوا فمتعناهم ولكن متعة تفرق عن جنون المتعة عن ان انا مستعد اعمل حاجة واضيع اي حاجة عشان اتمتع خايف نسقط من نظر الله خايف المعاملة تتغير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا يعني إيه إيه ما تغيرش معاملتك معانا يا رب لو غلطت يا رب ما تغيرش معاملتك يا رب عودتني على الحلم عودتني ان انا اعصيك وتكرمني عودتني ان انا اديك ظهري وتبعت لي رسائل رحمه عودتني ان انا كل ما بتزنق واقف على بابك حتى لو غافل او مقصر بلاقيك معايا بلاقيك بتسمعني بلاقيك في حياتي بلاقيك ساندني ما تغيرش معاملتك معانا يا رب ما تغيرش معاملتك معانا لما نعصيك ولما نصرف في معصينا ما تغيرش معاملتك معانا لان احنا ما نقدرش ما نقدرش نواجه الدنيا ما نقدرش نواجه وحوش الدنيا ما نقدرش نواجه الغابة دي من غيرك ما نقدرش يا رب اهو ده ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا يا رب ما تغيرش معاملتك معانا عودتنا على حلمك خليك حليم معانا للاخر عودتنا على كرمك خليك كريم معانا للاخر عودتنا على الرأفة والجود والاكرام ما تغيرش معاملتك معانا يا رب هي دي خايف احسن يكون ربنا غير معاملته معانا خايف احسن يكون من كتر المعاصي ومن كتر الغفله ربنا اطلع علينا من فوق سبع سماوات لقى مئات الالاف مظلومين ولقى شعوب مضطهده ولقى مسلمات بتغتصب ولقى دماء بتتناثر ولقى معصيه في كل مكان ولقى الشباب والامه واقفين قدام المباراه بيصرخوا من الفرحه فسقطنا من نظر الله اخوانا ربنا كريم ما تخسرش ان ربنا يبقى معاك في حياتك ما تخسروش ان ربنا يبقى معاكم في حياتكم اخواني في الله اخوانكم في المسجد بيذكروكم انهم بيكفلوا 300 اسرة ايتام ومرضى مزمنين يعني انا بقول الكلام ده ليه لان رمضان لسه عليه 115 يوم يا جماعة لازم لو عايز رمضان يغيرك تتغير قبل رمضان لازم الاربع شهور اللي باقيين على رمضان دول او الاربع شهور الا ايام اللي باقيين على رمضان لازم نستعد فيهم استعداد سليم رمضان مش اقل من كأس الامم الافريقية رمضان الفوز برمضان مش اقل من الفوز على الكاميرون الفوز برمضان مش اقل من ان احنا ندخل كاس العالم لو دينك غالي عليك اوعى تفرح عشان مباراه وتنسى وتغفل عن رمضان اعظم موسم بيمثل نقله ليك في علاقتك بالله ولو دخلت وانت كده هتستفاد منه ايه واحد نازل يفتح مشروع ومعهوش راس مال رمضان مشروع مش هتطلع منه ارباح غير لو دخله براس مال راس مال ايماني راس مال يكون معاك عباده وايمان قبل رمضان لازم تتغير من الوقت عشان تدخل رمضان متغير عشان تكسب وتجني ارباح رمضان عشان كده ساعدهم اخوانكم في المسجد في كفاله الايتام بل ساعدوهم ان انتوا تتشاركوا معاهم انكم توصلوا للايتام خليك انسان ايجابي اسال في المسجد في حلقات تحفيظ قران عايز احفظ في دروس هنا عايز احضر في كفاله ايتام عايز اروح اودي واوصل خليكوا ايجابيين مع ربنا خليكوا ايجابيين مع طاعه ربنا ابداوا خطه تغيير حقيقيه في ال 115 يوم اللي قبل رمضان في النهايه يا جماعه والله ما احنا ضد الكوره ولا احنا ضد ال ولا احنا ضد انا في النهايه انسان زي زيك لما بتقول لي مصر هتلعب حتى لو كوره بقول يا رب تكسب بقول يا رب نكسب يا رب ناخد كاس عشان نفسنا الناس تفرح عشان نفسنا نشوف لحظة الفرحة في قلوب الناس في وسط الواقع الصعب اللي احنا الصعب اللي احنا عايشينه انا زي زيك نفسي مصر تكسب ولكن بقول لك اوعى يكون الماتش ما هو الا هروب اوعى يكون الفرحه ما هي الا هروب اوعى تجيب حاجه صغيره زي فوز في ماتش كوره وتحولها لحاجه ضخمه وهي ما تستاهلش كل ده اوعى تكون بتفرح قدام مباراه واول ليله في القبر ما فكرتش فيها وخمسين الف سنه في ارض المحشر ما فكرتش فيها والعرض على الله ما فكرتش فيه والجنه والنار ما فكرتش فيها وذنوبك والتوبه منها ما فكرتش فيها والامه والمها ما فكرتش فيها اوعى يكون ده حالك اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا اللهم تب علينا توبة ترضيك تب علينا توبة نصوحة تب علينا توبة لا نرد على أعقابنا بعدها أبدا اللهم إنا نستغفرك من غفلتنا اللهم لا تجعلنا من الغافلين اللهم ايقظ قلوبنا اللهم أنر قلوبنا بنورك اللهم رد الشباب إلى دينك ردا جميلا اللهم رد الأمة إلى دينك ردا جميلا اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا اللهم فرج كربنا اللهم ارفع الهم والغم عنا اللهم فرج كرب شباب هذه الأمة اللهم أصلح حالهم اللهم ردهم إليك ردا جميلا اللهم فرج كربهم اللهم زوجهم وارزقهم وعافهم واكفهم واجبرهم وارفعهم وايقظهم وانر لهم طريقهم وبارك لهم في الاسلام وبارك للاسلام فيهم اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا اللهم اجعل كل ما نتمتع به لا يخالف مرادك اللهم اجعل كل متعنا لا تؤدي بنا الى معصيتك اللهم متعنا في الدنيا ومتعنا في جنة الرضوان مع الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام ولا تلجئنا الى ان نعصيك يا ربنا حتى نتمتع اللهم افرح قلوبنا بطاعتك اسعد قلوبنا بطاعتك ايقظ الامة اللهم انصر دينك واعز اولياءك اللهم اذن لدينك ان يسود واذن لشرعك ان يقود واذن لكتابك ان يحكم واذن للدعاة اليك ان تفتح لهم الابواب والقلوب برحمتك يا ارحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك